واجعل عمرك كالأعراس يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى ذا باب التوبة مفتوح فيه بشائر فيه فتوح فدع اليأس وقل يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام والله ما أجل ما أجل أن نعبد الله عز وجل بفهم الآيات حتى تصير الآيات إذا نزلت على قلوبنا نزلت بالهناء بالهناء كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أعلم واحد في الأمة بالقرآن الذي هو أبي بن كعب أقرأ أمتي للقرآن أقرأ أمتي للقرآن أبي بن كعب قال له ما معناه ليهنئك الله بالعلم ليهنئك الله بالعلم يعني يا رب يهنيك بالعلم ليهنك العلم أبا المنذر يعني يا أبا المنذر فمن أجل ما يكون أن نفقه آيات القرآن وربنا سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بالقلوب إليه إلى طريقه أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وألا يصدنا ألا يجعلنا من الذين قال فيهم يجعل صدره ضيقا حرجا لأن القرآن إذا لم يفهم صار الصدر لا, يس لا يفهمه إنما إذا فهم فإن العبد يستبشر وهو من أبواب البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الإخوة يقولون لنا إيه في في فيما نسوقه اليوم في من من حلقات سلسلتنا المباركة إن شاء الله دوشتوا دماغنا يقولوا لنا كده دوشتوا دماغنا الإسلام دين العدالة الاجتماعية ويعدل مع غير المسلمين وغير المسلمين في المجتمع المسلم في منتهى الشعور بالكرامة الإنسانية وتقولوا كلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا وتقولوا انه والله من ده اللي يأذيهم بس عليه وزر كبير من آذى ذميا أو انتقصه شيئا من حقه كنت خصمه يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته يا سلام اه طب وانتوا زعلانين ليه فعلا الإسلام يدافع عن حقوق الأقليات أو غير المسلمين في المجتمع المسلم قالوا لا لما تيجي تشوف احكام الاسلام هتلاقيها غير كده انتوا بتقولوا كلام عام في الواسع انما تعالى للجد تلاقي كلامكم مش كده ازاي يا جماعه يقول لك طبعا طبعا اقرا القران وانتوا واقفين بتصلوا القيام بتسمعوه وانتوا فاتح اذاعه القران الكريم تسمعوا يقولوا عن عن غير المسلمين مثلا يقول حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون يبقى انتوا عايزينهم يبقوا صاغرين وأذلة ومنعنهم يبقى لهم لا رئاسة ولا ولاية ولا شهادة ولا آه ولا بناء لمعابدهم وكنائسهم إلا بإذن من رئيس الدولة ومش ايه ده ده انتوا منعنهم من حقوقهم كلها واللي يترك الدين بتاعكم ويروح لهم بيعتبر جريمة اسمها حد الردة وشغلانة يبقى ده ما فيش انت, انت محاصر حقوقه فما تقوليش بقى دين الكرامة الإنسانية والمساواة بين الناس والكلام ده كلام كلام أنا بقول لكم في آخر الحلقة نضحك عليه لأنه كلام هو يقال هو الوقت شبه قبل العلم لذلك العلم نور لنعلمه لكن المصيبة يا إخوة إنه الكلام ده والمسلمين المسلم لا يفهمه يلتقطه من تلتقطه أمريكا وأوروبا والذين يخططون ضد الإسلام بدأب وبتركيز يلتقطونه ويضلون به كثيرين من المسلمين يقولون لهم شوفوا وبل ويشوهون ويلوثون سمعة البلاد الإسلامية في العالم ويقولون إنها تقف من غير المسلمين موقف الضد طيب ما الجواب على ذلك آه. أولا فعلا الإسلام دين الكرامة الإنسانية حقا وهو فعلا يحرص لهؤلاء على حقوقهم حرصا شديدا لدرجة أنه إحنا في ديننا لا نقول إن عائشة اتهمت بالزنا فنزل القرآن يدافع عنها ويبرئها في عشر آيات من القرآن في سورة النور بل نقول إن في يهودي يهودي اتهم تهمة باطلة فنزل القرآن يبرئه في عشر آيات من سورة النساء معقول؟ آه كان في واحد مسلم سرق جوال جوال دقيق شوال دقيق لكنه كان حرامي خايب فسرق شوال الدقيق والشوال فيه ثقب خرم فطول ما هو شايل الدقيق وبيجري بيه الدقيق بينزل راسم خط سير الحرامي فلما اكتشف سرقة جوال الدقيق قالوا الحق مشي ورا خط سير الحرامي حتى إذا أوشكوا خلاص هيوصلوا له فماذا فعل المسلم قال لقرايبه الحقوني ده انا اتكشفت قالوا له اسمع احسن حاجة بيت اليهودي جنبنا اهو هم هيمشوا ورا شوال الضيق لغاية هنا نرمي الشوال من فوق سور بيت اليهودي وهو يهودي داخل جهنم داخل جهنم بقى و... ورايح في داهية رايح في داهية انما انت ما, ما تروحش في داهية وفعلا القوا جوال الدقيق من فوق بيت اليهودي وعفروا شوية على قدام بيتهم فاتبع المتتبعون خط سير الجوال فوجدوه ينتهي إلى بيت اليهودي قبضوا على اليهودي ال ال دخلوا البيت يفتشوا الشوال الدقيق موجود والخط السير مرسوم والتهمة ثابتة خلاص مين اليهودي ده اليهودي ده الذي يقول ان الله ضعيف ونحن اقوياء ان الله فقير ونحن أغنياء اليهودي اللي بيقول يد الله مغلولة اليهودي اللي بيقول إن عزير ابن الله اليهودي اللي بيكتب الكتاب بإيديه ثم يقول هذا كتاب الله اليهودي الذي يحرف الكلمة من بعد مواضعه اليهودي اللي اللي اللي اللي لعن الذين كفروا اللي أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يعني مش مستهق خلاص ده خلصان اليهودي ده لكن هنا هو مظلوم فنزل القرآن فإذا برب العالمين الله يكلم جبريل يوحي إلى جبريل أمين الوحي أمين السماء أمير الملائكة وجبريل ينزل يجتاز الفضاء وطبقاته وهواءه حتى ينزل على محمد خير خلق الله جميعا ورسول الله كل ده بإيه كل الموضوع ده الله وجبريل والنبي والمؤمنين بعشر آيات من القرآن تبرئ اليهودي وتورط المسلم لأن المسلم قد ارتكب فعل الجريمة ويقول الله تعالى ومن ومن ايه ومن يحتمل ومن يكتسب خطيئة أو إثما حتى لو كان يهودي ثم يرمي به بريئا حتى لو ومن يكتسب ومن يكسب خطيئة ومن يكسب خطيئة أو إثما حتى لو كان مسلم ثم يرمي به بريئا حتى لو كان يهودي فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وتكون نتيجة وحي الله قرآن الإسلام قول النبي محمد ان اليهودي براء والمسلم إدانة وتعرفون قصة القبطي وابن القبطي في مصر مع ابن عمرو بن العاص مشهورة والقصة بتتقال ببساطة كده ببساطة ان والله ابن عمرو بن العاص اللي كان رئيس مصر رئيس الدولة في مصر سابق ولد من الشعب القبطي في مصر فالقبطي سبقه فالولد طفل اغتاظ متغاظ راح ضربه ماسك كده عود حطب ولا عصايه وراح ضربه قال له انت بتسبقني وانا ابن الاكرمين وانت ايه انت فعمر بن الخطاب جاء بهم وقال له اضرب ابن الاكرمين مشهورة القصة اضرب الولد ضربه اضرب ابوه قال له لا ضربت اللي ضربني قال له ضربك بسلطان ابيه فاضرب اباه اضرب رئيس الجمهورية اضرب عمرو بن العاص رئيس الدولة القصة عندما تقال بهذه البساطة لكن هو ما كانوا ساعتها بيركبوا طيارة بتوصل من القاهرة ل... ل... لمكة ولا للمدينة حيث عمر بن الخطاب في ساعة ونص زي الآن لا ده الجمال شهر يعني لما يضرب ابن القبطي عشان يوصل لعمر شهر ولكي يرسل عمر في استدعاء عمرو بن العاص وابنه شهر تاني ولكي يذهب عمرو بن العاص إلى عمر شهر ثالث ولكي يعود عمرو بن العاص وابنه والقبطي إلى مصر شهر رابع الأربع أشهر دول كان المجتمع المصري فيها يقول بقى ده كلام ده المية ما تجريش في العالي ده اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه ده العين ما تعلاش على الحاجب بقى رايح يشتكي لكن لما جاءت الثقافة هذه جاءت فوجئوا بأن الإسلام يحق الحق للقبطية على بل انظروا إلى وثائق فتح بلاد المسلمين تلاقي ألا يكسر شيء من صلبان النصارى مثلا وألا تؤخذ كنائسهم كمساجد وألا يغير أحد من قساوستهم جبرا عنهم وألا وألا وألا وألا كل شيء الله إذا الإسلام يا إخوة مليء والحقيقة لو لولا أن الوقت محدود كنت أستطيع أن أملأ الوقت كله بكيف يدافع الإسلام عن حقوق هؤلاء لدرجة أنه يقول كقاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا اللي للمسلمين لغير المسلمين وللكافرين لغير الك... للكافرين أيضا اللي عليهم يعني اللي للمسلمين هو للكافرين في المجتمع الأهل الذمة يعني من أهل الذمة وما على المسلمين هو أيضا على هؤلاء وإن كنا نسميهم كفارا لأن الله سماهم هكذا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح لقد كفر الذين قالوا إن كذا فإحنا الكلام واضح لكن فيه إكرام لهم فيه رعاية لحقوقهم وألا ينتقص من حقوقهم وألا وألا وألا وأنتم تعرفون أيضا قصة المحاكمة التي حدثت إن رئيس الجمهورية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في يوم من الأيام اختصم في درع مع يهودي اليهودي قال الدرع ملكي وهو معايا وملكي والحيازة في المنقول سند الملكية أنا معايا فخلاص علي قال بل الدرع درعي أنا فعلي عرض القضية على القاضي مع أنه علي رئيس الدولة فالقاضي سامع الشهود ورد قال الشاهد ده ما ينفعش وده الحسن بن علي وإن كان سيد شباب أهل الجنة لكن ابن علي ما ينفعش يشهد في أموال لأنه سيرث مستقبلا في أموال أبيه وإن كذا وكذا ها عندك شهود تانيين قال له لا ما عنديش خلاص حكمت المحكمة بالدرع لليهودي ضد علي بقى رئيس بقى علي اللي من العشر المبشرين بالجنة ومن أول من أسلم ومن الخلفاء الراشدين و و و و و و و, و الحكم اللي صدر معناه انه كذاب انه انه محتمل ان يكذب ويقول الدرع ملكي وهو ليس ملكه لكن هكذا القضاء في الاسلام طبعا اتضحت النتيجة بعد ذلك ان الدرع ملكه عليه وان اليهودي كذاب ولكن انا بتكلم عن رعاية الاسلام لحقوق غير المسلمين ولو كان عندي وقت كنت أفضت فيها ما يجعل الإنسان يشعر ب ب بعدالة الإسلام والزهو به يا للبشرى يا للبشرى بشرى يا للبشرى
مال ما معنى انكم بتقولوا مثلا لل... عن ال... عن الكفار او عن الذميين يعني انا بس بحاول استخدم الفاظ قريبه من الناس عن الذمي او المعاهد اضطروهم لاضيق الطريق لما تمشيه كده مشيه ازنقه ما هو بالتعبير الدارج الناس تفتكر كده يعني ازنقه وانه ما يتولاش رئاسة الدولة ولا يشهد على المسلمين وخليه يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ومذلول وانه أ... لا لحظة واحدة فكرة ايه يا اخوة انا لعين حينما اكلمك عن حق الصغير وانك تلاطف الصغير وتقبل ولدك وتتبسم معه وكذا فانني لا اقصد ان اجرف حق الكبير وافسد توقير الصغير للكبير وأفسد المجتمع وإنما أقول لك ترفق بالصغير لكن لا أقصد أن يصل حقوق الصغير أن تكنس المجتمع كله كذلك عندما أقول لك هذا الزرع يحتاج إلى آه، ماء إلى ري فلا أقصد أنك بدل ما ترويه تغرق البلد تغرق الأرض ف- فيموت الزرع إذا كثر عليه الماء وإنما أقصد أن تروي وتبقي حياة الزرع وعندما أكلمك مثلا عن حق الضيف مثلا على سبيل المثال أنا لا أقصد أن لما الضيف يجي أنا بقول لك اكرمه إنما تكرم الضيف بحيث أنه يغتصب دارك ويطلعك هو من البيت يجي واحد يدخل عندك يقوم بدل ما تقدم له كوباية شاي ولا تقدم له شيء يأكله أو شيء يشربه يخرجك من بيتك كلية كما فعل اليهود يخرجون أهل البلد كلية ويستولوا على البلد إذا أنا عندما أكلمك عن حقوق أكلمك عن الحقوق في في منظومة من حقوق آخرين مش بكلمك عن حق الأقلية لتكنس حق المسلمين وإنما عن ولذلك جاء الإسلام يقول لك حق الأقليات وحق غير المسلمين وحق ولكن على ألا يكنس ذلك الدين كله مش يشيل الدين كله وإنما أن يبقى الدين مثلا الجزية على سبيل المثال طبعا أنتم حضراتكم مدركين أن الوقت محدود الجزية على سبيل المثال الدولة الإسلامية تقاتل في سبيل الإسلام دفاعا عن الإسلام إقامة للإسلام فمن الظلم إن أنا آجي بغير المسلمين وأقول له ابذل دماءك وقاتل في سبيل عقيدة أنت لا تؤمن بها وأنا ضربت المثل كثيرا بالملاكم العالمي محمد علي كلي في أمريكا محمد علي كلي جاءه سن التجنيد فالجيش الأمريكي يريد أن يأخذه مجندا ففي حرب فيتنام حرب ضد فيتنام فمحمد علي كلي كان مسلما قال عقيدتي تمنعني أني أحارب شعب م- مقهور مظلوم مست- مستضعف الإسلام يقو- لا يجبر غير المسلم على أن يقاتل إنما أمريكا بحضارتها التي تزعمها خدته حطته في السجن قالت له لازم تقاتل وكما يحدث الآن بتجيب الجنود يقاتلوا في أفغانستان حتى لو القنو- الجنود مسلمين ويقاتلوا في العراق حتى لو كانوا جنود مسلمين يعني تجبرهم على حرب أهل عقيدتهم الإسلام يتنزه عن ذلك ويقول بدلا من ذلك كما كان هناك التجنيد الإجباري زمان كان في حاجة اسمها البدلية انك تدفع مبلغ بدل التجنيد وكان كل الناس كل من يستطيع يدفع يقول لك ده كويس جدا يعني ابني مش هيروح الجيش خالص ويدفع حتى الآن في بعض البلاد كمصر مثلا من يتخلف عن التجنيد ويستمر فترة يدفع غرامة فبيعملوا ايه الشباب اللي اللي عايز يشتغل ومش فاضي يخش الجيش يفضل هربان لحد ما تسقط المدة ويروح يعمل قضية يدفع الغرامة 1000 5000 6000 10000 معرفش بيطلعوا كام دلوقتي المهم ويطلع من التجنيد أي واحد تقول له كده فإذا جاء الإسلام على غير المسلمين وقال لهم إننا سوف نعفيكم من أن تذبحوا أو تقتلوا أو ت- تقاتلوا حتى تقتلوا في المعركة لأن الحرب في سبيل الإسلام ودفاع عن الإسلام دي عدالة ده أنا بت- بنجيهم ومقابل كده ستدفع ضريبة اسمها ضريبة الأمن القومي أنت بدلا من أن ت- من أن المسلم بيدفع زكاة 2.5% أنت هتدفع ضريبة أمن قومي ليس عليك زكاة أقل من 2.5% ولا توصلش 1% ولا نصف في المية شيء قليل جدا يعني لا تصل إلى نصف في المئة وف- وف- والمسلم يدفع الزكاة 2.5% وانت نصف في المية مثلا وهي اقل من نصف في المية وهو يقاتل وانت لا تقاتل وهو يبذل دمه وانت لا تبذل دمك مين الكسبان لكن الاسلام يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ليس بمعنى وهم اذلاء وهم صاغرون يعني لا يعطونها تفضلا لا يعطونها علوا مش خد فلوسه هي يلا روح انت انما انا ما اروحش الجيش بتاعك ده لا ليس كبرا وانما التزاما ولذلك يسموها ايه بقى في القانون الكي ال- الحديث اللي هي آه، صاغرون دي اللي هي الاذعان للقانون يعني حتى يعطوا الجزيه وهم يشعرون بفضل الإسلام أنه أعفى دماءهم من أن تهدر في المعارك وهم صاغرون يعني ملتزمون خاضعون للقانون إنما لا يذلهم الإسلام إنما الإسلام علي بن أبي طالب ده كان عنده كان صائما في يوم وعنده رغيف عيش هو اللي هيفطر عليه فلما جاء عند المغرب جاءه أسير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الأسير ده كافر ومأسور عند المسلمين فأطعم علي الرغيف للأسير الكافر وبقي هو وفاطمة بنت رسول الله بدون أكل ولا شرب ليكرم الأسير وفي نفس الوقت الجزية إكرام للناس وكذلك كلمة اضطرهم لأضيق الطريق احنا بس الفكرة اننا لا نعرف العربي ما بنفهمش عدناش بنفهم عربي اضطرهم لأضيق الط- الطريق مش معناها اضربه بالكتف كده هاته في جنب واضربه كتف قانوني وضيق عليه وشنكله و- وحلق عليه ايه ده ده الكلام ده هنا في الحوالي وال... والأزقة في العشر العشرين اللي احنا يقول لك اعمل كذا لا وإنما الإسلام لو قال اضطروهم لأضيق طريق لقلنا ان ده معناه تزنقه انما اضطروهم لاضيق الطريق العلماء يقولوا الطريق المعرفة بالالف واللام الطريق يعني ايه يعني اديله طريقه بالكامل ما- لا تعطيه مساحة من الطريق تضيق عليه سير سيارته ولا سير دابته ولا سير نفسه وإنما مكنه أن يسير بأمان كامل لأن الإسلام قال الطريق يعني الطريق الممهد المعد بمواصفاته إنما أضيق الطريق يعني لا تفسح له الطرقات لا تعظمه ما تقولش ده ده كبير النصارى وده كبير اليهود وده كبير كذا فتعطيه تعظيما ومواكب إذا هذه الكلمة معناها مكنه أن يسير في الطريق بنفس طريقة سيرك تماما لأنه الألف واللام هذه للطريق المعرفة مش للطريق لل- المزنوقة الطريق المعرفة كما يقول اللغة أهل اللغة العربية الألف واللام للعهد والمزي ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ما قالش على الحياة لو قال عن اليهود ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة تبقى الحياة بمواصفاتها بمقوماتها في أكل وشرب وكرامة وبيت إنما لا، هو يريد أن يهينهم فيقول ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة يعني أي حياة والسلام حياة بالذل حياة بالضرب حياة بالفقر حياة بال... بأي شيء بالتفريط في العرض بالتفريط في المال عايزين يعيشوا والسلام فهي إهانة إنما لو قال ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة يبقى هم مشترطين مواصفات الحياة فالمسلم يضطره إلى أضيق الطريق يعني لا يجعله معظما ولذلك يا إخواني أنا قلت قبل كده كتير يا ريت أمريكا وأوروبا يبقوا زي المسلمين أمريكا وأوروبا لا تسمح ببناء المساجد أصلا إطلاقا إلا إذا وافقت الجهات المحلية هناك ولو رفضت ترفض بدون وممنوع الجهر بالأذان وانتوا عارفين ان الكنائس تدق أجراسها في بلاد المسلمين علانية انما يقدر واحد في امريكا ولا فرنسا ولا انجلترا يقف يقول الله اكبر حي على الصلاة حي على الفلاح ويخرج الصوت ده في مرة من المرات في احد المساجد في ولاية آه، آه، آه، لوس انجلوس في امريكا تقدموا ب- بشكوى انه الاذان اللي بيؤذن جوه بناء المسجد يسمعه من يمشي على الرصيف فذهبت الجهات المحلية قالوا لهم وطوا ال- ال- السماعة الداخلية لانه من يمشي على الرصيف يسمع ما في الداخل والوعيد ويوم الجمعة ليس إجازة للمسلمين لو واحد مسلم حب ياخد أجازة ساعة يروح يصلي الجمعة ويرجع ليس إجازة رب العمل حر يعطيه أو لا يرفض إنما في بلادنا بالعكس نعطي غير المسلم يوم إجازته ويوم عيده وبل ويتعلم دينه على نفقة الحكومة وعلى نفقة البلد إنما في أمريكا أنا مسلم أعيش في أمريكا أو في إنجلترا أو في فرنسا أعمل وأدفع الضرائب لأمريكا والحكومة الإنجليزية والفرنسية لكن لو أردت أن أعلم ابني الدين على حسابي في مدرسة إسلامية أنشئها على حسابي إنما لا أعلمه على حساب الحكومة إذا الإسلام حتى عندما يرفض تولية غير المسلمين الرئاسة واحد لا يؤمن بقانون أجعله يطبق هذا القانون ازاي انا اجعل تطبيق القانون ممن يؤمن بهذا القانون هل يمكن ان واحد يروح ي- يؤمن يدير امريكا وهو لا يؤمن بالديمقراطية او لا يؤمن بالحرية او لا يؤمن بكذا لا هل يمكن انه اللي يحكم الاتحاد السوفيتي ايام ما كان شيوعي ومن يؤمن بالرأسمالية ازاي يطبق منهج الشيوعي المضاد للرأسمالية اطبق منهج ضد منهجي او اجيب واحد شيوعي من الاتحاد السوفيتي يح- يحكم امريكا الرأسمالية فامر فطري ولكن هذا هو التلبيس لذلك الاسلام عدالة مع غير المسلمين والاسلام اعطاء للحقوق لهم والاسلام حتى فيما فرضه من قيد يفرضه حتى لا يطبق مسلم منهج ال- اليهودية مثلا ما ينفعش او مسيحي منهج اليهودية ولا م- ولا مسيحي منهج الإسلام وإنما يقول إن هذه الدولة يطبق قانونها من يؤمن بهذا القانون إنما هل أجيب قاضي مثلا أقول له أحكم مثلا على السارق بقطع اليد ولا على شارب الخمر بالجلد وهو أصلا لا يؤمن بهذا الحد فالأمر طبيعي وموجود في كل دول العالم وليس له علاقة لا بالكفر ولا بالإيمان ولا بالحقوق إنما يكسبوا زي ما هم عايزين ويربحوا وينتشروا وما إلى ذلك الحقيقة أنا أدركت أن ربما هذا الموضوع السلسلة كلها اخترتها ولا أدرك أن, الوقت أن محدودية الوقت لا تسمح باستفاضة لكن هي خميرة وعليكم أن تفكروا ولعلنا في لقاءات قادمة عبر ال يعني الوقت المتسع إن شاء الله نتناولها أما في الحلقة القادمة ففكرة جديدة إن شاء الله نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وإلى اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته